بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيب المصطفى المبعوث رحمة للعالمين صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين وبعد أحبابي المشاهدين في كل مكان إني أحبكم جميعا في الله والله تعالوا نتعبد لله شوية تعالوا نعيش هذه الدقائق المعدودة من عمرنا من حياتنا نستثمرها لله وفي الله نسأل الله عز وجل أن تكون في ميزان حسناتنا وده بنية طيبة النية أن يكن هذا العمل خالصا لوجهه الكريم ممكن نسمع وممكن نفهم وممكن نتعلم ممكن نستمتع بحياتنا وتكون كل هذه في ميزان الحسنات إن شاء الله لأن الله عز وجل قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون بقولها وبذكر نفسي وإياكم بيها ودي من نعم ربنا على المسلمين ومن نعم ربنا على الفاهمين والعاقلين والواعيين عبادة الله بتعميل الأرض تعميل الأرض على الوجه الذي يريده الله عز وجل كل لحظة في حياتنا قد تكون لله تعبدا في أي مكان وبأي طريقة ووسيلة بشرط تكون موافقة لهذه الفكرة الربانية إني جاعل في الأرض خليفة تعالوا نفكر بعضنا دايما إن الحياة ما هيش عبث وإن كل ما يحدث فيها يكن في الميزان إما خير وإما شر يكن في الإيجابية أو السلبية يكن يرفع الناس أو يضع الناس كما تكون الكلمة من حديث نبينا صلى الله عليه وآله معلم البشرية الأول كل فنون وعلوم وتقنيات واستخدامات التنمية البشرية كنا نتعلمها من سيد ولد آدم ولا فخر صلى الله وسلم وبارك عليه اللي خاطب الناس على قدر عقولها وعلمنا الكلمة ومكانتها في التاريخ الإنساني علمنا صلى الله عليه وآله رب عبد يقول الكلمة كلمة واحدة بس لا يلقي لها بالا تعلو به في أعلى عليين في الجنة رب عبد يقول كلمة ربنا يعافينا ويعافيكم واحدة بس لا يلقي لها بالا تهوي به في أسفل سافلين في النار أو كما قال صلى الله عليه وآله الكلمة هي اللي بنقرأها الله عز وجل أمرنا في أول آية من القرآن اقرأ ما نقرأ نقرأ الكلمة الكلمة هي طريقة التواصل الأولى بس الكلمة مش بس كلمة مجردة الكلمة مش مجرد حروف الكلمة من أهم وسائل الاتصال وسائل الاتصال ما بين البشر للقيام بمهمة تعمير الأرض واستكمال دورنا في العبودية لله وهي دي قلب التنمية البشرية بغض النظر عن اختلاف اللغات واختلاف المفاهيم والأعراق والأجناس والجنسيات في تواصل مطلوب ما بين الناس التواصل اللي ما بين الناس هو اللي بيعمر الأرض ويمكن يكون ده السر مش هنقول المدفون لكن السر الحقيقي لما ربنا قال وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم هنتعرف على بعض إزاي بالكلام الكلام اللي بيوصل المعاني الكلمة اللي توصل الحب والكلمة اللي ربنا يعافينا ويعافيكم تنشئ البغض والكراهيه الكلمة اللي ترفع الأمة وتعلي الهمة الكلمة اللي تحبط وتكسر المقاديف الكلمة اللي توصلنا لغايتنا والكلمة اللي تسقطنا في حياتنا الكلمة اللي بتنجح اللي فاهمين من الناجحين والكلمة برضو اللي بتخلي الناس راسبين والعياذ بالله الكلمه الكلمة أول حاجة بنبقى محتاجينها الكلمة بيها نخش الجنة وبيها نروح النار الكلمة بيها ندخل في الإسلام ونخرج من الإسلام الكلمة بيها نتجوز وربنا يعافينا نطلق الكلمة بيها زي ما لسه بقول وبكرر نحب أو نكره والكلمة دي نقطة البداية في الخطابة وفي التواصل ما بين الناس علماء التنمية البشرية عملوا أبحاث كتير قوي في التنمية وفي التواصل وفي علوم النفس لقوا إن الكلمة بس مش مجردة لقوا ان الاتصال والتواصل ما بين الناس اللي بيتبني عليه الحب والكره او فكره الدين من عدم او فكره المفاهيم والقناعات والمعلومات اللي بتترتب عليها تغيير السلوكيات والمهارات اللي بتشكل حياتنا كلها اللي في الاخر هتشكل سعادتنا او حزننا لقوا ان الكلمه لو مجرده بتاخد من التواصل ده 7% او نسبه لو قسموها بدرجات من 100 لقوا ان الكلمه بس لو حروف تاخد 7 من 100 لكن الكلمه لما بنوصل لها نغمه صوت بنوصل لها شويه مشاعر بتزيد السبعة في المية ونزود عليها تمانية وتلاتين في المية لكن سبحان الله لو ادينا لها تواصل مشاعر وأحاسيس ووش بيتكلم من غير ما ينطق حرف في ابتسامة وممكن يكشر يوصل حزن في القلب من غير برضه ما ينطق حرف بيزود على السبعة والتمانية وتلاتين من 155% بتوصل لنا المعاني اللي بتبقى 100% كلمة بلهجة بنفس بلغة بتواصل بنحط عليها لغة جسد ووش وحركات بتوصل المشاعر كتير تخلي البنت خجولة طهرة نقية مؤدبة تخلي الولد جريء بتخلي الصادق في وشه بيبان صدقه وغيره في وشه بيبان غيره ما شاء الله الاتصالات جت بدري النهارده ربنا رب يحفظكم كنا لسه عاوزين نبدا شويه لكن تعالوا نشوف اخونا عبد الناصر ما نطولش عليه ونسمع منه كلمه طيبه السلام عليكم قطع ربنا يسامحنا ويسامحك يا عبد الناصر تعالوا نعرف الكلمه ونعرف الكلمه يا ترى بتبقى ما بين العامه او ما بيننا وما بين بعض جوه البيت ما بين الراجل ومراته بس ولا ممكن الكلمه تحدد مصير امه الكلمه لها سر كبير قوي تعالوا ناخد حاجه كده يمكن نرجع بيها لورا دون الاتفاق او الاختلاف في المفاهيم هنتكلم عن الكلمه مجرده في قناتنا في قناه الرحمه تعالوا نشوف كده اثر الكلمه في الطريقه والاسلوب كانت ممكن تعمل ايه في الناس في التاريخ كتير ناس كانوا بيتكلموا بس في العصر الحديث اللي مش قوي يعني من 60 سنة الناس ممكن تفهم كلام يوصلنا لطرق ممكن ما كناش بنفكر فيها خالص تعالوا نشوف كده كلمة من رئيس أو زعيم كلكم عارفينه تعالوا نشوف
نصل الآن إلى نقطة هامة في هذه المكاشفة بسؤال أنفسنا هل معنى ذلك أننا لا نتحمل مسؤولية في تبعات هذه النكسة وأقول لكم بصدق وبرغم أية عوامل قد أكون بنيت عليها موقفي في الأزمة فإنني على استعداد لتحمل المسؤولية كلها ولقد اتخذت قرارا أريدكم جميعا أن تساعدوني عليه لقد قررت أن أتنحى تماما
كلمة عبد الناصر كان بيتنحى عن رئاسة الدولة ايه لازمه الخطبه دي وايه فكره الكلمه الكلمه دي قالها عبد الناصر يتنحى بعد النكسه وهزيمتنا كأمة عربية بعد 67 لكن سبحان الله عبد الناصر قعد 18 سنة في فترة حكمه يتواصل مع الناس احنا خلاص بقينا النهاردة في زمن مختلف تماما بنت فيه كثير من الحقائق تغيرت فيه كثير من القناعات بس ال 18 سنة اللي عاشهم عبد الناصر في الحكم كان يحكم الأمة العربية كلها تعالوا نفهم اتعلمنا ان الثورات لما بتقوم بتبقى لها قيادات وبيبقى مع الثورات والقيادات خطباء وبيبقى الخطيب باهر وماهر في تواصله مع الناس عن طريق الخطابة حصل الكلام ده في سوريا في الث- في الثورة السورية في ليبيا حصل في إيطاليا في فرنسا حصل حتى في ألمانيا مع هتلر حصل مع ناس ممكن احنا مش متفقين معاهم خالص سياسيا زي موسوليني وهتلر وغيره لكن كانت الخطابات والكلمات لها تأثير عنيف في توجيه مسار الشعوب جبت عبد الناصر عشان أفكركم بالخطابة والكلمة اللي ممكن نبقى رايحين في ستين داهية بس الكلمة طلعت في وقت خلت كل الناس تبقى في ظهره وكل الناس تبقى معاه وكل الناس بدل ما تحاسبه وبدل ما تحملوا المسؤولية طلع في خطبة بكلمة ومشاعر وأحاسيس خلى كل الناس تبقى في ظهره بدل ما تشاركه وتقول له بالسلامة وتقبل منه استقالة وتنحي الكلمة دي سبحان الله تكسر وتبني بالرغم من النكسة والكسرة تحول المسار بانتصار شخصي في محاولة لقيام أمة بعد نكسة عايشينها لحد دلوقتي في حدودنا العربية من سنة 67 لكن انتوا فاكرين ولو شبابنا مش فاكرين تعالوا نعلمهم تعالوا نعلمهم وسبحان الله كلمة وقت الانكسار بثت روح وعزيمة كلمة تانية خلت كل الناس تمشي ورا قرار تعالوا نشوف خطبة تانية برضو لعبد الناصر
قرار من رئيس الجمهورية بتأميم الشركة العالمية للتكتل. باسم الأمة رئيس الجمهورية مادة واحد تؤمم الشركة العالمية لقناة السويس البحرية شركة مساهمة مصرية
تخيلوا وقت الخطبة اللي كانت بتتأمم فيها قناة السويس والتعبئة العامة اللي كانت طالعة بخطبة بكلمة كنت بكلمكم في الكلمة اللي ممكن تبقى حلوة جوه البيت بس النهاردة في ظروفنا السياسية وأحداثنا عندنا دعوة دعوة لينا كلنا إن نتواصل بفكركم بالحاجات دي علشان نعرف قد إيه إحنا محتاجين إحنا كلنا محتاجين من وسطنا من ساستنا من أئمتنا من خطبائنا تواصل بكلمة ترفع همة الخطابة أول أسلوب اتبع في الدعوة وأول أسلوب محتاجين نتعلمه شباب رجالة عايزين يقودوا أمة وقت الشدة وقت الأزمة محتاجين تواصل ومحتاجين القائد يطلع يكلمنا عشان التواصل هو اللي بينجح الثورات وكتير جدا من الخطابات زي ما حصل كنت لسه بقول في سوريا وليبيا كنت بقول في العراق وكمان في كوبا وفيدل كاسترو لسه مش بعيد وهوجو تشافيز اللي ضايع صحيا لكن كان بخطبه بيطلع يخلي الناس تتمسك بيه وتغير دستور وقوانين وزمان هتلر طلع عمل ثورة وقال احنا الاريين او الجنس اللي يقهر الكون خلى كل الناس وراه ومعاه كان موسوليني في ايطاليا بالرغم من نشاذ الافكار وبالرغم من فساد الفكره لكن الخطابه كانت عامله تواصل في مصرنا عشنا كتير قوي مع الخطباء من ايام مصطفى كامل وايام سعد زغلول لما كانت ثوره 19 مفيش ثوره في الدنيا قامت الا كان ليها خطيب خطيب ماهر وفاهم كان بيطلع الخطيب يثير حماس الأمة ويوجه الثورة فكانوا الناس كلهم وقت الثورات على قلب رجل واحد ما عندهمش تضاد وكان في عندنا ثورة عربية كلنا اتعلمناها متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا ما اعرفش دلوقتي ولادنا بياخدوها ولا لا لكن على الأقل جيلنا كان بياخدها من وقت الثورة العربية كلمة قالها أحمد عرابي للخديوي توفيق يوم ما كان موجود عند القصر والخديوي بيقول له المصريين عبيد عندنا ماشيين برحمتنا مش عارف في التاريخ الكلام ده صحيح ولا لا هنعرف قدام لكن الخطيب والثوري كان بيتبع الناس ورا الخطبة الخطبة بتمشي وتخلينا نبقى كلنا حول الرئيس حول الزعيم حول الخطيب في أشد القرارات زي القرار اللي هيطلع في الخطبة دلوقتي
احنا في معركة داخلين معركة حتمية لأننا لا نقبل بما يراد فرضه علينا من شروط أنا أعلنت قلت مهما كانت التضحيات ومهما كانت تكاليف هذه المعركة هندفعها بإذن الله وهنحارب معركتنا ولكن لن نسلم في إرادتنا ولا في صمت
ده كان قرار الحرب التصفيق اللي كان موجود بعد كلمتين ما كانتش خطبة يعني بالطريقة اللي تحسوا انها ثورية لكنها كانت خطبة مصيرية الكلمة هي اللي ممكن تحدد مصير أمة وهي اللي بتخلي الشعب ملتف حول الرئيس والزعيم جزاه الله خير كل خطيب عرف يقول كلمة طيبة في وقت حسم بنعرف نوصل بيه للحظة حاسمة في مصير الأمة خطيب بيرفع الهمة حتى وقت الانكسار خطيب بيجمع الناس حتى بعد الهزيمة مش بتكلم في السياسة أو الاتفاق أو الاختلاف بكلمكم في أثر الكلمة عشان نتعلم مع بعض معنى الكلمة ووقت الكلمة وطريقة الكلمة بقول الكلام ده لأن احنا فعلا محتاجين كلمة محتاجين خطبة محتاجين خطابة محتاجين تواصل عارفين آه، في تركيا كلنا ما شاء الله يعني او جلنا يعني كتير مننا قوي يقول لك يا لو نبقى بس عشر تركيا تركيا كان فيها واحد اسمه تورجوت اوزال قعد من سنه 83 ل 93 في الحكم ودي فتره طويله جدا في تركيا يعني ان حد يقعد 10 سنين وكان من ضمن اهم الاسباب خطبته البارعه وتواصله مع الناس بعد منه على طول جه حد كلنا بنفخر بيه اسمه رجب طيب اردوغان راجل ماهر وباهر في خطابته وتواصله مع الناس ما بيفوتش حاجة وبيطلع كل مرة ترجت أوزال كان بيطلع كل شهر يخطب في أمته ويتواصل معاهم رجب طيب أردوغان لما جه مصر كتير من زمايلي وصحابي وإخواتي وإخواني يعني طلعوا قابلوه في المطار وفكروني بأيام الزعامة لما كان عبد الناصر كتير قوي أعرفهم كانوا بيطلعوا لعبد الناصر يقفوا في الشوارع ويحضروا الخطب لايف زي ما بيقولوا كده بث حي في المنشية في اسكندرية في طنطا في الإسماعيلية في القاهرة مش هقول كفروا بأفكاره يعني من باب سيء لكن تغيروا لأن الكفر هو مضاد مضادة الرأي يعني عدم الاعتقاد بيه لكن قالوا كان بيضحك علينا كان الكلام غلط لكن الدليل والشاهد كان في وقتها الكل بيلتف حواليه صح أو غلط عشان كده كان في عندنا حد ما بيتواصلش مع الناس ما كانش عنده خطابة كان بيتأخر سنة وتأخره ده خلاه يطلع في الخطاب اللي جاي ده تعالوا نشوفه ونشوف ده جاهز ولا لأ لا مش السادات اه تعالوا نشوفه دلوقتي اللي بيتاخر بيوصل لفين جاهزين؟ اتفضل
أيها المواطنون في هذه الظروف العصيبة التي تمر بها البلاد قرر الرئيس محمد حسني مبارك تخليه عن منصب رئيس الجمهورية وكلف المجلس الأعلى للقوات المسلحة لإدارة شؤون البلاد
كلمة خطاب بقت ثورة 25 يناير تخيلوا الفرق ما بين هزيمة رئيس في تواصله وفي كلمته وتخيلوا النصر عند رئيس تاني وقت كان بيكلم الناس كانت عنده الكاريزما كان عنده التواصل بصدق تعالوا بدل ما نتكتم كده ونفتكر أيام شديدة نفرح نفرح بأيام نصر حقيقية تعالوا نفرح بخطبة نصر حقيقي نصر واقعي نصر غير مجرى التاريخ تعالوا نكمل عليه وتعالوا نشوف الخطبة ديت قبلها بشوية من 30 سنة وكام سنة
73 حين تمكنت القوات المسلحة المصرية من اقتحام مانع قناة السويس الصعب وبقيام حين تمكنت القوات المسلحة المصرية من اقتحام مانع قناة السويس الم- الصعب واجتياح خط برليف المنيع وإقامة رؤوس جسور لها على الضفة الشرقية من القناة بعد أن أفقدت العدو توازنه كما قلت في ست
ما شاء الله ده النصر كان الخطيب أو الرئيس أو الزعيم أو القائد بيعرف يوصل للناس المعلومة ويوصل بيها عشان كده أول ما جه الرئيس الدكتور محمد مرسي ربنا يحفظه ويرحم كل من سبقه تعالوا بس نشوف بنتواصل مع الناس ازاي أول ما بقى في خطبة وبقى في كلمة مش التف العالم المصري حوله التف العالم الإسلامي حوله بكلمة بس واحدة بكلمة ذكية في 28 ثانية لو هي جاهزة نشوفها لكن سبحان الله خلتنا نتصور تصورات مختلفة تماما ونعيد التفكير وترتيب الأفكار وزي ما حسينا بنصر كان موجود في 73 حسينا كمان بنصر قلبي ومعنوي في 2012 في الخطبة ديت
والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آل بيته وصحبه وارض اللهم عن ساداتنا أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان
بس هي كانت كفاية كده دي كانت مباشر من طهران وقتها على أحد القنوات الشيعية لكل من كان يسب صحابة نبينا صلى الله عليه وآله أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم جميعا تخيلوا أن الكلمة دي والخطبة والتواصل اللي بيفتح القلوب ما بين الناس الكلمة اللي ربنا أمرنا وعلمنا وعلم كل الناس تتواصل مع بعضها وقال لنا وجادلهم بالتي هي أحسن حتى في أشد الخلاف حتى لو الخلاف موجود ما بين ربنا يعافينا ويعافيكم ما بين الكفر والإيمان ما بين الحق والضلال ما بالكم ما بين اتنين مختلفين في وجهات النظر الخطبة بتيجي من عند الرئيس للشعب بتيجي ما بين الشعب وبعضه وبتيجي حتى ما بين كل حد صالح ومصلح محتاجين كلمة طيبة محتاجين كلمة نمنع بيها قطع الطريق محتاجين كلمة نوصل بيها الكلمة بالمعلومة ونشغل بيها عجلة الإنتاج عارفين كان من أكبر الأواضي الإيمانية اللي موجودة في زمن آه، الإسلام الأول الإسلام هو دين الله سبحانه وتعالى حتى المفروض ان هو دين اليهود ان كانوا على حق يعني ان الدين عند الله الاسلام في أشد المواقف وأحلك المواقف ومع أشد الناس كفر على الكرة الأرضية من ادعى أنه إله فرعون قال أنا ربكم الأعلى ربنا أمر سيدنا موسى وسيدنا هارون اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى الكلمة والأمر والتواصل محتاجين نفهمه ونتعلمه محتاجين نعرف الأمر ربنا أمره لنبينا صلى الله عليه وسلم وجادلهم بالتي هي أحسن محتاجين نعرف احنا وصلنا للمشكلة اللي احنا فيها ليه أو ازاي محتاجين نعرف دعوتنا هي مش دعوتنا يا جماعة وقولوا للناس حسنى محتاجين نعرف هو مش ديننا دين الأدب والتربية والأخلاق ايه اللي وصلنا لدرجة العنف أو ال- الانسياب أو الانفلات في الكلام مع الانفلات الأمني أو الأخلاقي أو اللساني ده احنا كلنا ماشيين على منهج النبي صلى الله عليه وسلم اللي ربنا قال له وإنك لعلى خلق عظيم فقال لنا صلى الله عليه وآله المؤمن هين لين ايه اللي حصل تعالوا نعرف بعد الاتصال السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخونا متولي حياك الله وعلى الله من قدرك اللهم امين نحن وياك إن وقدر شاء الله.
القائمين على القناة الله يحفظك ويا ويبارك رب فيك اجعل مصر كأمن وأمان امين وتوحد في الأفكار امين وتوحد في القلوب امين يا رب وتوحد في العمل امين يا رب ويا رب نجعل التناحر السياسي إذا كان ل- يعني ل- لنهضة مصر نعم.
يا مرحبا نعم لأن احنا النهاردة في حالة لا يعلم بها الله سبحانه وتعالى نعم حالة عاوزة الناس تحس بالثورة والناس تشتغل نعم ولكن انا عاوز اقول حاجه يا دكتور اتفضل الثوره يعني هي ثوره نفوس وثوره قلوب وثوره لله سبحانه وتعالى هي الفكره برضو معلش انا مش بقول ان انا دخلي إيه، إيه، عالي او لا انا عندي التزامات كبيره جدا وربنا يستر عليك لكن أيوة.
الفكره مش اكل وشرب نعم وعيشه بس الفكره اللي انا يكون عندي ثقه بنصره ربنا نعم.
الفكره يكون ال- يعني مش عاوزين الحياه تاخدنا من الهدف الاساسي انا اصلا يعني عاوز النصيحه دي قبل ما اقولها نعم واخد بال حضرتك اللي هي الاساس اللي انا خلقت الكذا والكذا والكذا والفكره ايوه الث- الثوره لما بتيجي بتعمل نظام من المفترض اللي هو نظام احسن وان شاء الله يكفينا الحريه قسط الحريه اللي احنا خدناه البعض فهمه غلط والبعض فهمه صح ويكفينا حاجات كتير ويكفينا اللي انا انا شخصيا مؤمن اللي في ناس بتعطل الدكتور محمد مرسي كان مؤمن اللي هو عنده اخطاء خلي بالك انا من النوعيه اللي انا كلنا يعني متفقين.
أفكاري محسوب على محسوب على شخصيات مستقله نعم.
يعني زي ما هو احنا بنقول حضرتك هو في ناس بتعطله هم برضه بيعطلوا نفسهم انا نفسي اقول حاجه صغيره سيدنا عمر بن الخطاب
نعم رضي الله وبرضه عنه.
هتبقى في نفس الحديث حضرتك اتفضل.
لا يعرف الاسلام من لم يعرف الجاهليه فمعرفه المسلم من حرفات الجاهليه المعاصره تزيدهم معرفه بكمال الدين المنزل من عند الله الكلام ده يعني ايه يا دكتور نعم.
اللي انا النهارده لو ما عرفتش خصمي وما عرفتش بعض الجاهليه اللي موجوده عشان اعرف قيمه الاسلام اللي ربنا اداهولي لو نعم.
ما عرفتش الناس دي بتتعامل ازاي بس إيه الحركات اللي عندها ازاي ايا كان حتى لو مسلم ممكن يكون عنده انحرافات عشان اعرف فضل ديني عليا نعم.
انا انا بتكلم لنفسي والله قبل اي حد نعم.
الفكره يا دكتور مصر مش حاطينها واحنا كل واحد عايز يشد التاني صح لو احنا قعدنا وانا قلتها قبل كده على القناه المحترمه دي في حضن كده لو خدناه هيلمنا كلنا ونسميه حضن لمصر لكن احنا بتوع يعني خلينا كلمه معلش ادينا حريه بالبلدي كده احنا بتوع كلام احنا احنا النهارده قعدنا بنعرف نتكلم لكن لو ننزل الشارع حضرتك اللي هو المحك الاصلي المحك الاصلي اللي هيفردنا هنلاقينا ارضيتنا مفيش النهارده المواطن برضه ارجع اقول هو في النهايه المواطن مش بناقض نفسي ولكن انا بكلمك على اللي في الشارع المواطن النهارده عاوز عيشه كريمه وخلي بالك حضرتك المواطن والله يا اخوانا ويا إخو- يا يا حكومه يا يا رجال اعمال ما بيطمع في حاجه عاليه جدا ولا فيلل ولا سيارات ولا لا ده هو بيطمع يا عيني والله حاجه حاجه حاجه حاجه تحزن حاجه تخلي الدموع تنزل دم بيطمع في حقنه تجيله في علاج يجيله في حاجات بسيطه جدا في عيش يجيله ابنه يتعين ابنه يتجوز حاجات كلها لو جيت تحسبها ما تجيبش 20000 دولار ما تجيبش يعني حاجات بتتصرف في رجال اعمال المهم يا فندم هل مصر هتنهض واحنا مش هنشتغل هل مصر هتنهض وهناك جبهات اخرى بتعافر في بعضها صح وانا مش عايز اتكلم كتير وشكرا ربنا يكرمك.
سعد صدرك.
ربنا يكرمك ما هو احنا برنامجنا بحريه يا اخويا متولي ربنا يحفظك فالناس بتتكلم بحريه والحاجه سناء بتتكلم بحريه ما شاء الله السلام عليكم يا حاجه سناء وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ربنا يبارك ونحن فيك.
أيضا نحبك في الله دكتور محمد حبكم الله الذي حببتنا فيه ربنا يبارك في حضرتك أحبك الله الذي أحببتنا فيه جعلك الله مصدر لكل بهجة وفرحة آمين.
معها مزيد من القرب لله عز وجل الله ممكن يبارك.
أقول حاجة؟
اتفضلي عايزة أقول بفضل الله الكلمة سهم إذا أحسنت التصويب أصابك الهدف نعم.
وإلا دمرت غيره نعم وكلمة المسلمين هي الكلمة الطيبة والهدف نعم.
رضا الله والجنة وما بينهما عمل نعم يكون صلى الله عليه وسلم معلم البشرية معلم البشرية للتنمية والترقية والتغيير والتطوير نعم.
وإعمار الأرض إعمارا يرضى عنا به الجليل اللهم فيه حسن وجمال الاستكلاف طاعة للعلي القدير يقول الحديث صلى الله عليه وسلم تكاثروا فإني مفاخر بكم الأمم يوم القيامة وما أجملها قسرة عندما تكون معها علم وهدى وعمل نعم.
ومجاهدة وعلو همة لنصل لقمة قدوتنا فيها أعلى القمم خير خلق الله على الإطلاق صلى الله عليه ستكون تنمية بشرية لموارد طبيعية إلهية بمنهج من هو بأخلاق عم- عملية ع- علية بمنهج من هو بأخلاق علية فالأمر ليس قصر في البشر وكفى لا وربي بل مع اتباع للقرآن بمنهج النبي العدنان في كل جزئيات الحياة وعلى قدر المستطاع ولن يكون إلا خيري الدنيا والآخرة بإذن الله فه- فهيا في هذا الوقت العصيب يراجع كل منا حساباته والدين ليس الاعتكاف على الطاعة فحسب أبدا وربي وكما قال الحبيب لذلك العابد بالمسجد وهو عالى على أخيه أخيك أفضل منك نعم.
فأمة الحبيب صلى الله عليه وسلم أمة العمل وإتقان نعم.
العمل والصبر والطموح والوصول للمباح من الطيبات بل أعلاها نعم ربنا يبارك فيك.
بمراقبة لله عز وجل فهو إعمار للأرض واستخلاف وطاعة كما أمرنا ربنا سبحانه وتعالى كل جزئية قولا كانت أو عملا أو إماءة أو إماءة أدت إلى خير إلا ولها عند الجليل الأجر الوفير فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره وكثر خير الله وزاد وفاض فهل من آخذ وما أحوجنا في هذا الوقت العصيب إلى إلى الصيام إلى الصيام عن الكلام إلا نافعه لخير البلاد والعباد ثم العمل والعمل والعمل وإتقان العمل وإخلاصه إلى أن جزاك- نلقاه جل جزاكم في الله علاه خير.
وجزاء جزاكم الله خير يا حاجه سناء ربنا يبارك في حضرتك وجزاك يا اخونا محمد من الجزائر
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته معك مدير محمد أخي من بلدية رئيس حميد الجزائر ما شاء الله عليك ربنا يبارك فيك انا كان معايا النهارده زيك.
معايا النهارده ما شاء الله من الجزائر اخواتي كتير ما شاء الله كانوا معايا في نعم ال- الرئيس حميد الجزائر ازيك شيخ اتفضل والله أنا آه، بسم الله الرحمن الرحيم أشكرك شي- فضيلة الشيخ على هذا الموضوع الله يبارك بارك الله فيك الله يحفظك ولكن أنا اتصلت بكم يا أخي أن تسمعني أخي نعم اسمعك اتفضل آه، معك مدير محمد من الجزائر قلت لك آه، أشكرك على الموضوع جزيل الشكر آه، الله تبارك وتعالى يحب الخ- الخير للجميع نعم انا اتصلت لأق- لكي اقدم لكم دعاء لكي ممكن اتفضل يا شيخ، جزاكم الله خير آه، نطلب من الله عز وجل ان يحفظكم وان اللهم يحفظ بلادكم مصر اللهم والشيوخ اللهم والكلام الخ- الذي فيه الخير فهو فهو المفيد الله يبارك وأسأل فيك.
الله ان يفتح ابواب الخير عليكم جميعا والى مصر والشيوخ اللهم.
وكل عام وانتم بخير وأنت والخير بخير.
ان شاء الله سياتيكم الخير ان شاء الله الخير وأنت بارك بخير.
الله فيك شيخ محمد يدير من الجزائر الله يبارك فيك يا شيخ محمد الله يحفظك ويبارك فيك جزاكم الله خير يا جماعة تعالوا نعرف الناس هم الناس شبه بعض الناس مش شبه بعض الناس فيهم الطيب وفيهم الشرير فيهم الودود وفيهم الخشن فيهم العنيف وفيهم المسالم الناس فيهم العدواني واللي مستعد يتخانق وفيهم اللي بيمشي جنب الحيط الناس فيهم الثرثار فيهم قليل الكلام او الخجول فيهم المتعالي فيهم المتواضع فيهم اللي قاعد يدور على الاخطاء وتقعد ينكش فيهم المتفزلك وفيهم العاقل فيهم حاجات كتير قوي بعمل معاهم ايه النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم علمنا حاجه حلوه قوي قال خاطب الناس على قدر عقولهم طب في ناس بتأذي قال رسول الله صلى الله عليه وآله من يتعامل مع الناس أو من يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير وأحب إلى الله تعالى ممن لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم وهو ده الفرق ما احنا مش ملائكة ما احنا مش أنبياء ما هو احنا مش كلنا أولياء يعني ربنا يجعل منا الصالحين لكن عندنا شدائد حديث رواه الإمام أحمد أو كما كان عن النبي صلى الله عليه وسلم محتاجين نتواصل مع بعض محتاجين نفهم بعض محتاجين يبقى عندنا تواصل ما بين العائلات بقى ما بيننا وما بين إخواننا ما بيننا وما بين أهلنا في بورسعيد في الإسماعيلية في اسكندرية في السويس في طنطا في القاهرة مع الجيران احنا جوه البيت بقت عندنا أزمة محتاجين حد يوحدنا لأن نماذج رائعة ما شاء الله الشيخ محمد العريفي ربنا يبارك فيه خطبته جت في وقت رائع كتير جدا بقوا ضد الخطبة لكن ما شاء الله قبل ما أدخل الحلقة لقيتها تعاد خطبة تلم شمل ترفع أمة توصل للناس أصل مؤصل بس محتاج نطلعه تاني خطبة للشيخ محمد حسان تعيد استتباب الأمن والأمور أتاري الخطبة لها أثر عظيم خطبة للشيخ عائد القرني حديث للدكتور طارق سويدان برنامج للدكتور إبراهيم الفقي ومشايخنا وأساتذتنا وعلمائنا كتير بس محتاجين ناخد من ده وننهل ونشرب ونتواصل ونطلع احنا اللي بنقول الكلمة الطيبة وتبقى مهارة موجودة ما بيننا نتواصل بيها عشان نعمل عشان نسلك السلوك القويم تعالوا نعرف ايه الاساليب اللي نتعامل بيها بيننا وبين بعض تعالوا نعرف التركيبه ما هي الافكار مش ثابته والحياه مش ثابته وعندنا امور بنمر بيها شديده عشان نعرف الكلام دوت تعالوا نطلع رموز تعالوا نطلع شهادات تعالوا نطلع كلمات تعالوا نطلع فكره بسيطه تعنينا نطلع بيها انتاجنا الصورة بتاعتنا حياتنا عاملة ازاي انا كنت لسه ده انا جاي من المطار على هنا بقدر الله يعني واحنا بنتكلم في عندنا سياحة وعندنا اجانب وعندنا ناس جايين بيشوفونا بنتكلم ازاي بنقابل بعض ازاي بننتج ازاي حياتنا عاملة ازاي تخيلوا ان الكلمة دي اللي كانت سبب في اسلام النهارده أكتر من نص مليار مسلم اللي كانوا في إندونيسيا وفي ماليزيا وفي الهند إندونيسيا 250 مليون قربوا على 300 والهند زيهم دول بس أسلموا بالكلمة في المعاملة ما بين التجار المسلمين الحضرمة اللي كانوا بيطلعوا من عند اليمن للتجارة هناك في جنوب شرق آسيا في الصين بالكلمة محتاجين نطلع الكلمة دورها تاني ونطلع الكلمة مربوطة بالعمل تعالوا نفهم الكلام ده ونعيه بجد لأن أمتنا محتاجة كده في تونس عايزين كده في ليبيا في الجزائر في المغرب في موريتانيا في مصر في كل الدول العربية والإسلامية محتاجين نعرف التواصل الإنساني اللي بيبني العلاقات والصداقات بالكلمات اوقات بنتجرح حد بيبقى بنحبه قوي فبيجرحنا بكلمه تخلينا عايشين متنكدين ومتضايقين وكلمة تانية تطبطب بيها على كتف حد عظيمة جدا بطريقة طيبة متواصلة فيها بشاشة فيها لباقة فيها احترام لأن الإنسان اللي بيحترم غيره هو بيحترم نفسه بتعلمنا الحوار وبتعلمنا حسن الحوار تعال تجادلهم بالتي هي أحسن بتخلينا مهما كنا في شدة الغضب والضيق والعصبية والنرفزة كلمة طيبة بوجه بشوش بيطلع من قلب صادق تتغير المعادلة خالص تتغير التركيبة نظبط بيها أعصابنا ونرتب بيها حياتنا ونحول الاستفزاز لنفسنا لشعلة من النشاط ترجعنا للسعادة تعالوا نتعلم نستخدم كل معلوماتنا وأفكارنا وحياتنا نطلع حاجة جديدة يا جماعة نطلع حاجة جديدة تخدم ديننا تخدم بلدنا تخدم أسرتنا تخدم حياتنا لأن الناس كلهم في مركب واحدة الناس كلهم عايشين مع بعض في كل حتة في العالم النهاردة مش بس في مصر والمصريين لا ده كل الناس اللي في الكرة الأرضية كلها في روسيا نزلت شهب حرقت هناك حرقت نزلت على البيوت في روسيا من كام يوم شهب ونيازك نازلة سبحان الله ده عند ربنا ما حدش له فيها يد تخيل دي ممكن تأثر على مثلا 20 دولة حواليها واللي بالتالي ممكن توصل لنا الكلمة النهاردة ممكن تؤثر في قرارات وكيانات وده اللي عايز اقوله لكم النهارده ليه؟ لان وانا في الصين من يجي ثلاث اربع اسابيع ماشي رايح المطار مع رجل اعمال مشهور عندهم يعني او غني او راجل ممكن جدا تكون فيه اسباب كتيره جدا من اسباب الرزق لينا بالرغم من اختلافه في الدين او اللغه او الثقافه لكن الافكار الايجابيه واحده والافكار الايجابيه بتبني العالم وبتتواصل ما بين الناس واحنا ماشيين رايحين المطار بيسمع نشرة الأخبار أول حاجة في الصين أو في مصر أو في إيطاليا أو فرنسا أو أي حتة في أي نشرة محلية أول خبر عن الأخبار المحلية وتاني خبر الكلام ده قلته كتير وبكرره عن مصر تاني خبر عن مصر في الصين خبر النشرة الإخبارية المحلية بعدها على طول عن مصر في الراديو مش حاجة يعني القنوات سي ان ان والبي بي سي والجزيره والقنوات الاخباريه عالميه او محليه لا ده في الراديو العادي خالص زي ما بنفتح الراديو عننا انتوا عمركم فتحتوا الراديو كده تسمعوا الاخبار وتنيتكم تسمعوا اخبار عن الصين اوقات بس نادره في الصين كانوا بيتكلموا عننا بيقولوا ارتفاع عدد القتلى في اعمال العنف في مصر الى 14 قتيل ده كان ايام الاتحاديه تقريبا الراجل كان جاي مصر في فبراير هو وعيلته قرر ما يجيش السبب كان كلمة طلعت في نشرة في خبر في ميديا في إعلام في البذرة اللي اتحطت كلمة خبيثة بس طلعت شجرة كبيرة بثمار ربنا يعافينا شيطانية بتقتل مستقبل ولادنا وحاضرنا وحياتنا تعالوا نتعلم يبقى عندنا وجهات نظر مختلفة نقبلها اه لكن ناخد بالنا من الكلمة محتاجين يبقى عندنا حزم وحسم قيادات سياسية ناس جوه البيت أفكار بنوجهها تعالوا نفهم الناس عاوزة إيه وإحنا بنكلم بعض إحنا عايزين إيه من بعض يا ترى لما أجي أفهم حد المفروض ان انا افهم هو بيفهم باني طريقه عايز يوصل ليه عشان اقدر اوصل له ولا افهمه اللي عندي وخلاص مش مهم هو عايز ايه يا ترى لو انا بكلمكم في حاجات تخصني احسن ولا في حاجات تخصكم انتوا اكيد لو تخصكم انتوا هيبقى اوقع اكيد هتهتموا وتتفرجوا على التلفزيون وتشوفوا البرنامج لو بيتكلم في حاجه تخصكم عشان كده لما تيجوا تكلموا حد كلموه في حاجة تخصه هينتبه فهموا حاجات الناس الأزواج يفهموا حاجات زوجاتهم ولادهم الآباء الأمهات اعرفي حاجات بنتك عشان تعرفي تكلميها اعرفي احتياجاتها خليكي دايما في الاتجاه ان انت تلبي هذه الاحتياجات ونفس الكلام للاب وللراجل ولصاحب المصنع والمسؤولين في المواني في السخنة والأدبية والمسؤولين في الطرق وفي الفران وفي المخابز وفي الحكومة وفي الرئاسة محتاجين نفهم احتياجات الناس محتاجين نسعى لتلبية احتياجات الناس كده يبقى احنا بنفهم وبنفهم صح عايزين نبقى جوه المواضيع ما نتكلمش عليها من بعيد النهاردة بقينا في مصر محتاجين نتكلم في صميم قلب كل مشاكلنا علشان نستمر في التحسن لان الواقع بيقول ان احنا في تحسن لا لا لا الواقع ما بيقولش كده اللي بقوله ده وجهتين نظر حد بيقول ان احنا في تحسن بعد الثورة كسبنا حاجات كتير حد بيقول لا احنا خسرنا حاجات كتير والواقع بيقول ان احنا كسبنا حاجات وخسرنا حاجات على قد ما نعظم المنفعة وعلى قد ما ما نقدر نتواصل مع بعض وعلى قد ما يبقى عندنا الحماس اللي كان موجود في ال 18 يوم مليان إخلاص إخلاص وترابط وقوة في مدينة اليوتوبيا بتاعت ميدان التحرير وكله طالع عشان ينتج وبعدين فجأة ما لقيناش كلام مع بعض فجأة ما لقيناش حد يقودنا فجأة الدنيا اتلخبطت وفجأة الدنيا بقى فيها مشاكل كتير بس برضه فيها إيجابيات كتير المتحدث الجيد والمتواصل اللي بيفهم بيبقى مع اهتمامه بشكله ومظهره مهتم بعمله وإنتاجه وتواصله مع الناس مش كفاية إنك تبقى صاحب نية كويسة ممكن يبقى عندنا عارفين أقول لكم مثال كنت لسه سامعه النهاردة من متدربة يعني ما شاء الله محترمة جدا بتقول هو أحسن ان انا يبقى او اي حد فيكم يعني يبقى عنده علم كتير وغزير وامكانياته الداخليه رائعه بس ما بيعرفش يتكلم ومحدش عارف عنه حاجه وما بيعرفش يوصل للناس اي حاجه ده احسن ولا العالم الفاهم اللي بيعرف يكلم الناس ويحاورهم ويوصل لهم علمه ويعمل فعلا اكيد يعني هتقولوا معايا اللي بيعمل فعلا اللي بيعرف يتواصل مع الناس ده اللي بيسموه المسوق الجيد لأفكاره والمسوق الجيد لأفكاره أنا وإنتوا مش ممكن يبقى مسوق جيد من غير ما يعرف يتكلم ويعرف يتكلم إزاي وأحسن واحدة زي الزوجة لما بتبقى عايزة حاجة من جوزها بتعرف تتكلم إزاي زي الولد الصغير لما بيبقى عايز حاجة من أبوه أو أمه بيعرف يتكلم إزاي عشان كده تعالوا إحنا كمان نتعلم نتكلم إزاي نتعلم نسمع نتعلم نتحاور ننصت عشان يبقى عندنا اللي بيسموها التغذية الراجعة عشان احنا كمان نعرف نتكلم محدش بيعرف يتكلم غير لما يسمع كويس المنصت الجيد متحدث جيد والمنصت الرائع متحدث رائع واللي بيفهم الناس احتمالات ان الناس تفهمه كبير قوي محتاجين نعيش مستمتعين بحياتنا بالرغم من كل الشدائد اللي في حياتنا والاستمتاع بالحياة لا يوجد إلا بالأمل والأمل لا يوصلنا إليه إلا العمل تعالوا نستخدم كل الطرق المباحة والمتاحة في الوصول لأهدافنا تعالوا نعرف المعلومات الصح ونبعد عن الإشاعات ديننا ينهانا عن الإشاعات ينهانا عن أكل لحم الناس بالباطل ينهانا عن الغيبة والنميمة ينهانا عن تدمير بلدنا واقتصادنا ينهانا عن إن احنا نؤذي نفسنا في مصرنا وفي أمتنا العربية كلنا أصحاب لغة واحدة فكر واحد وحضارة واحدة وحتى الاختلاف في الدين القليل حتى المسلمين والمسيحيين بيفكروا زي بعض بمنهجية واحدة إيجابية ولو اختلفت كله بيهد بعضه عشان كده محتاجين نفهم ايه اللي احنا عايزينه ونوصله ازاي عايزين نوصل لإيه؟ عايزين نوصل للرئاسة يعني؟ ما هو في رئيس هنجيب رئيس تاني عاوزين نوصل للحكومة هنجيب حكومة تانية كلنا عايزين نوصل للسعادة والسعادة مش هتبقى إلا بالإنتاج وإن كل واحد فينا ياخد إيده بإيد التاني وإن إحنا نتكلم الكلام الطيب في الوقت الطيب عشان نعمل كده تعالوا نرجع مع بعض بجد بنصايح بسرعة في آخر كام دقيقة تعالوا نرجع تاني نسلم على بعض نسلم على اللي نعرفه واللي ما نعرفوش نسلم على الناس في الشارع ونبتسم تعالوا نبدأ الكلمة بالسلام كان رسول الله صلى الله عليه وآله يسلم على من يعرف ومن لا يعرف والمدينة كان فيها يهود وفيها كفار وفيها منافقين فيها مسلمين وفيها موحدين وعصاة ومؤمنين وكان يسلم على من يعرف ومن لا يعرف دون النظر لدين ولا جنس ولا لون ولا لغة كان يقول تبسمك في وجه أخيك صدقة والأخوة الإنسانية تحتاج من كل البشر لغة واحدة الابتسامة عند كل البشر في كل اللغات هي الابتسامة واحدة لغة يفهمها الجميع الصغير والكبير الرجل والمرأة كل بني آدم بأي سن عارف الابتسامة هي إيه فكانت أعظم رسالة تعالوا نتعلمها تعالوا نتعلم السلام بس السلام بالصدق السلام بحرارة السلام اللي بيترك بصمة اللي بيبقى طالع من القلب السلام اللي بيعرفنا ان جوانا سلام نفسي السلام مع دعوتين طيبين السلام مع ربنا يكرمك السلام مع دعوات بظهر الغيب اللي بيبقى فيه ملك لما تقول لواحد ربنا يهديه الملك يرد يقول ربنا يهديك تخيلوا لو تعاملنا مع بعضنا لما نلاقي حد مش عاجبنا لما نلاقي حد مختلف معانا بدل ما نقول ربنا يخرب بيته اللهم احفظنا نقول ربنا يهديه تخيلوا لو قعدنا ندعي للناس ربنا يهديها ده كانت رسالة نبينا صلى الله عليه وآله الرسالة كلها الرحمة للعالمين هداية البشر كل البشر بما فيهم أعدائنا وألد أعدائنا كان النبي صلى الله عليه وآله أشد أعداء الوليد بن المغيرة أشد أعداء أبو جهل فرعون الأمة ومن أكثر وأشد الصحابة إلى قلوبنا وإلى قلب رسول الله صلى الله عليه وآله خالد بن الوليد سيدنا خالد بن الوليد حارب رسول الله والنبي يدعو بهدايته فأصبح سيف الله المسلول سيدنا خالد بن الوليد أبو جهل فرعون الأمة ربنا جعل من صلبه سيدنا عكرمة بن أبي جهل كلمة طيبة وصبر طويل علمنا نحول الأعداء إلى أولياء ونحول الكفار إلى مؤمنين ما بالكم أهلنا ونفسنا ولحمنا ودمنا بالله عليكم لا تنسونا من دعواتكم في ركعتين كل ليلة وصية بالله عليكم صلوا ركعتين قبل ما تناموا من قيام الليل وادعوا لنا ادعوا لأهلنا ولمصرنا ولأمتنا كلها ربنا يجعل كل بلادنا رخاء سخاء مطمئنة وكل بلاد رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته